مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية تزف منا إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا وأنتم بها وما أقبح الدنيا وليس فيها أنتم مشاهدينا الكرام أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامجنا مع الشباب بعد فترة انقطاع طالت طوال شهر رمضان المبارك وحقيقة سعدت أيما سعادة حينما قبل ضيف هذه الحلقة والذي افتتح برنامج مع الشباب منذ بدايته في إبريل الماضي أن يكون معنا أيضا في افتتاحها في العودة اليوم يشرفني ويسعدني أن أرحب باسمي وباسمكم بصاحب الفضيلة الداعية الإسلامي الشيخ هاني حلمي حي الله الشيخ السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله الحمد لله على سلامتكم الله يحفظك كيفك شيخ بخير الحال الحمد لله كل عام وانتم بخير شيخنا الكريم كنت بصحة والسلامة حبيبي مشاهدينا الكرام البداية المحرقة وكما عودنا فضيلة الشيخ هاني حلمي دائما بهذه العناوين المشتعلة فالله أسأل سبحانه وتعالى يجعل التوفيق حليفنا في هذه الحلقة بإذن الله تعالى كما أنتظر تفاعلاتكم معنا في هذه الحلقة آه، في صلب هذا الموضوع بإذن الله تعالى آه، فضيلة الشيخ هاني الناس بعد رمضان والناس يعني خلينا نبدأ الناس في قبل رمضان الأول بيبقوا على قسمين قسم منهم آه، كان غافل عن العبادة تماما فدخل شهر رمضان فشمر عن ساعديه واجتهد في العبادة والطاعة نعم.
وبعد رمضان قال هذا فراق بيني وبينك نعم وقسم آخر آه، كان أصلا له ورد قرآني كان له أيضا اجتهاد في الطاعة لكن اجتهاده في الطاعة قبل رمضان كان كان غير اجتهاده في الطاعة في رمضان يعني في طاعته في رمضان كانت أكثر آه، بكثير من قبل رمضان وبعد رمضان كانت هذه البداية بالنسبة له ثم وعزيمته وارتفعت وكذا يعني فنريد يعني أن نفرق بين القسمين فماذا تقول؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما أسأله جل وعلا أن يلهمنا وإياك التوفيق والسداد آم، بداية آم، موضوع ما قبل وما بعد رمضان وأحوال الناس في الاستعداد لرمضان تعرف أن الله سبحانه وتعالى قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين الناس آه، آه، حين يأتي رمضان آه، في هذا العام تحديدا كان البعض آه، بالنسبة إليهم رمضان المفاجأة نعم.
يعني حتى أنا كنت ذكرت ذلك في بعض المحاضرات أنه نشر في الجرائد وغير هذا أنه يقولوا رمضان جاء فجأة والناس آخر أربعة أيام مش مصدقين نزلوا من المصايف وكانوا في غفلة عن رمضان والبعض بالنسبة إليه رمضان هو نهاية العام الإيماني وبداية وبداية جديدة آه، لعام إيماني آخر آه، يكون فيه أنشط للطاعة فاللي آه، كانت الغفلات مستحكمة عليه وفوجئ برمضان مرة واحدة آه، يعني نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن يكون رمضان ترك فيه أثرا لأنه موضوع رمضان موضوع خطير نعم.
لك أن تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال قال آه، من أدرك رمضان في لفظ عند آه، الطبراني من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه دخل النار فأبعده الله وأسحقه يعني عندنا رواية خاب وخسر وعندنا رواية بعد من أدرك رمضان فلم يغفر في- له فيه بس الرواية دي يمكن من أشقهم ومن أشدهم يعني من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه دخل النار انت متصور ان نعم.
في حد ممكن منا يتصور ان العقوبة بالنسبة له انه لو لم يحصل ثمرات رمضان ان يكون كذلك بعد ودخل النار واسحقه فالمسألة صعبة قوي رمضان يعني سلاح ذو حدين إما أنه قد خرج من رمضان بالمغفرة وخرج من رمضان بالعتق وخرج من رمضان بشهود ليلة القدر وخرج بالثمرات العظيمة دي وممكن يكون خرج والعياذ بالله بالنتائج صعبة قوي فبالتالي احنا دلوقتي محتاجين ان احنا نقول آم، الناس لازم تبقى شايفة ثمرات رمضان في بداية العام الإيماني أنا دايما بقول بتنتهي العام الإيماني بينتهي برمضان تمام.
خ- يعني خلاص كده السنة اللي فاتت دي كلها آه، لعله إن شاء الله العمل آه، يكون قبل ويكون آه، رمضان يعني آه، على اعتبار إن رفع الأعمال في شعبان ويكون البداية بداية العام الإيماني أو في نهايته آه، يكون آه، أم بالعتق والمغفرة وما شابه هنبتدي بقى من شوال الموضوع يختلف تماما م.
من دلوقتي ليه الوضع يختلف شوف في ناس آه، بفضل الله عز وجل منهم مثلا اللي ربنا من عليه بالعمرة في رمضان منهم اللي اللي كان معتكف آه، في وقت طويل في رمضان منهم اللي بفضل الله عز وجل أنا أعرف ناس بال- بالحاجات دي اللي ختم 20 ختمة في رمضان واللي عمل وعمل وعمل أعمال عظيمة وما شاء الله لكن كانت في رحمات رمضان م.
وكان في معينات على الطاعة أكثر دلوقتي سلبت هذه المعينات دلوقتي أنت بقى موضوع مختلف خالص يعني تصور مثلا واحد في الحرم وفي رمضان العلماء يقولوا ان الاعمال بتضاعف بثلاثه اشياء شرف المكان وشرف الزمان وشرف الشخص م.
سحب الامرين الاولين ما بقاش في شرف زمان ولا في شرف مكان تمام او خلينا حتى في الناس العامه دلوقتي ما بقاش فيه شرف الزمان بقى ايه بقى شرف مكان الشخص شوف الشخص نعم.
دلوقتي بقى شرف الشخص م.
فلو ان العبد منا خرج من رمضان بمقام من مقامات الايمان فحصل التقوى مثلا يبقى هو ده اللي هيكمل لان معينات الطاعه هتبقى عليه ازيد شوف في ناس كتير بتبقى فاهمه قصه رمضان غلط في ناس بتقول مثلا يعني هو مثلا آه، يقول ان علامه من علامات مثلا ليله القدر انه اللي بكى فيها او انه لما لقى نفسه يعني اكثر اقبال ونشاط في الطاعه ان دي علامه ال- من علامات القبول على ان المساله مش كده في فرق آه، العلماء بيفرقوا ما بين حاجتين ما بين ما يسمى بالحال والمقام الحال ده امر متغير انت ممكن دلوقتي تنشط جدا في الطاعه او ممكن تجد قلبك تلاقي نفسك منكسر وقاعد بتبكي و و و المقام الاهم وتعال نشوف الشاهد وربنا سبحانه وتعالى وضعها قال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون مين اللي فاز اللي حصل مقام من مقامات الإيمان يبقى دلوقتي احنا عايزين نحط نفسنا على المعنى ده انت طلعت من رمضان عشان لهذا وذاك للي ما كانش مستعد قوي واللي كان مستعد جدا اللي بدأ بداية من دلوقتي بداية جديدة في حياته سواء هذا أو ذاك بدأ بداية تغييرية في حياته عايزه يحط المعنى ده قدامه انت طلعت من لكن يا رمضان شيخنا ليا سؤال يتردد على كثير من ألسنة الشباب بيقولوا نحن كنا في رمضان في عزيمة عالية وكنا نجتهد في الطاعة والعبادة إلى غير ذلك لكن لماذا بعد رمضان لا نشعر بحلاوة الطاعة الذي شعرناها في رمضان هو المعنى كذلك ان دلوقتي الرحمات الرحمات التي كانت تتنزل في رمضان ما بقتش متواجده دلوقتي بقي لك ايه عشان الرحمات دي تستنزل بقي لك ان تكون انت صرت عند الله شيء فتتنزل بذلك الرحمه تمام.
لو انت النهارده طلعت من رمضان بثمره الصيام الاولى لعلكم تتقون يبقى الامر اختلف م.
لو انت النهارده طلعت من رمضان بمقام الايمان ده اللي احنا قلناه دلوقتي ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون يبقى انت كده حصلت المعنى ده تعال نحط للناس آم، منهج معين وبرنامج وهنبتديه من حديث حديث الكنز ايه حديث الكنز النبي صلى الله عليه وسلم آه، قال لسيدنا شداد بن اوس يا شداد بن اوس اذا كنز الناس الذهب والفضه خلاص الناس بقى هتبتدي تقبل على اعمالها وعلى شغلها واللي كان متفرغ اكتر للعباده وكان عامل واللي النه- الناس هتبتدي بقى موسم الدراسه و و و- مشاغل الدنيا هتبتدي م.
فبيقول إذا كنز الناس الذهب والفضة وجروا على متاع الدنيا فاكنز أنت هؤلاء الكلمات هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم هيحط لنا ست حاجات الست حاجات دول هم بالظبط اللي احنا محتاجينهم في شوال وما بعده وعشان تبقى بداية محرقة وعايزين في بداية يا شيخاني ننسى كلمة أنا مش فاضي لأن تمام.
أنت في رمضان قطعت نفسك ساعة ونص مثلا كل يوم لصلاة التراويح قطعت تمام.
نفسك ساعتين لقراءة القرآن ونظمت وقتك تماما بحيث أنت تنتظم في آه، أمور العبادة فلماذا بعد رمضان أيضا لا تنظم الوقت صحيح ففي- في وهي مسألة- البداية ننسى مسألة كلمة البرنامج أنا دي مش في أخ- فاضي.
برنامج الوقت ده أهم ما يكون أنت عارف أنت خلاص لو أنت اتبرمجت هو اللي بيحصل في رمضان كده أنت متبرمج على أنه في, الس- في النهار أنت صايم عندك وقت آه، قبل الفجر لازم بتبقى تتسحر فيه آه، بتتهجد في كذا آه، يومك بتمشي بتقول مثلا أنا بقرأ قرآن ما بين كذا وكذا بتنظم وقتك لأن رمضان منظم للحياة بشكل عام تعال ناخد بس المعينات الأول الست ونبتدي والمعاناة هذه لكل صادق صدق مع نفسه وأراد أن ينتظم بعد رمضان وأراد أن تمام.
يعرف الطريق أليس كذلك؟
تماما تمام المسألة كلها تعود على رقم واحد موضوع الاستعانة م.
إن أنا حرم حمولي عليه سبحانه وتعالى ليمدني بالحول والقوة فقال إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنس أنت هؤلاء الكلمات إيه بقى الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر م.
أدي واحد والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا الستة دول يغيروا حياتك يا عمر ويغيروا حياة أي واحد فينا إن شاء الله رقم واحد م.
كل الناس دلوقتي بتقول يا رب الثبات يا رب بس حلاوة اللي انت لسه بتقول دلوقتي الناس تبقى نفسها في حلاوه الطاعه والاقبال على الله عز وجل زي ما كنا او يا سيدي حتى يعني اقل القليل منه ولو حتى نصفه او ربعه اللي كنا حاسين بيه في رمضان احنا محتاجين الثبات على الامر محتاجين دلوقتي اذا كان رمضان ممكن نسميه زمان القفزات يعني رمضان في الطريق لربنا سبحانه وتعالى في وقت عارف المسعى المسعى لما تيجي تمشي في المسعى ما بين الصفا والمروه تبتدي في الاول خالص تمشي وبعدين يجي وقت اللي هو ما بين الميلين تجري تمام.
رمضان ما بين الميلين مم.
الوقت ده مش مطلوب فيه ان انت تمشي المطلوب فيه تهرول المطلوب فيه العلماء يقول لك عايز تختم ختمه في دون ثلاث اختم عايز تعمل كذا صلي كثيرا صلي اعمل لانه وقت حصد الثمرات تمام فده الميلين وبعد كده بيعمل ايه بعد كده يمشي تاني مم.
يمشي يمشي لغايه ما يبلغ ل- للمروه وبعدين يرجع يعمل كده هو رمضان القفزه فانت دلوقتي مش هتبقى زي رمضان ما ينفعش مش هيصلح ان انت تبقى زي نعم.
رمضان ومش مطالب بده لكن تعالوا نعتبر ان نهايه شهر رمضان هي البدايه هي البدايه تمام.
كنا خلصنا الميلين وابتدينا من تاني هنمشي مم.
بس هنمشي ونكمل في نفس مش ه... نتولى على أعقابنا بعد إذ هدانا الله لا مش هنرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله إنما هنكمل المشوار وهنبتدي نمشي فيه عايزين إيه؟ عايزين ثبات عايزين خطوات ثابتة ع- حتى نبلغ نهاية الهدف رديت هو ده.
تزعل حد من الجيزه أنا لا، لا.
معنا اتصال من الاخت سميره من الجيزه السلام عليكم السلام عليكم يا اهلا وعليكم ومرحبا كل عام وانتم بخير جزاكم الله خيرا وجزاك مثله جزاك الله خيرا شيخنا الجليل الله يحفظكم آه، كل عام وانتم بخير وأنتم آه، آه، بصحة حابه وسلامة.
بس اني اشترك مع حضرتك في الحوار اني نعم.
احنا كتير جدا بنشوف ان احنا في رمضان بسم الله ما شاء الله الله اكبر ان تبارك الله الناس على الطاعه مقبله بسم الله ما شاء الله بعد رمضان لما بتيجي تتكلم معاهم بنلاقي كذا حجه يعني احنا عارفين طبعا ان رمضان هو شهر الخير بطبيعته لكن هم في كذا حجه بعد رمضان اصل الشيطان كان متسلسل في رمضان فعلشان كده احنا ما شاء الله كنا قادرين على الطاعه لكن في الايام العاديه ده هو مغرياته كتير طب يا اخت سميره نعم انت في رمضان كان لك ورد طبعا معين تقرأيه كل يوم اليس اه كذلك الحمد لله بفضل ربنا طيب بعد رمضان هل انتظمت في هذا الورد او اقل منه على بفضل الاقل الله الحمد لله رب العالمين بس طبعا بطبيعه الس- عشان الناس بتشتغل علشان خاطر ضغط الحياه تمام آه، حضرتك تلاحظ ان في رمضان يعني حتى اللي- لو حد بيشتغل لستة او سبعة بالليل في رمضان بتتقلص اربع او خمس ساعات كمان لفوق صحيح.
فالناس بيبقى في وقت فراغ يعني حضرتك بص بنلاقي حاجات كتير قوي في الحاجات دي وهي كلها طبعا طبعا مزينه من الشيطان يعني فاحنا صحيح.
شايفين الحاجات دي فالرد على على الكلام ده ازاي يعني انا طيب، واخدة جميل.
بفضل الله الحمد لله رب العالمين ليا ورد ثابت الحمد لله رب العالمين بفضل الله عليا طب قولي لي يا اخت سميره شفت شاشه الرحمه في رمضان ولا لا آه، عملت ايه؟
شفت شاشه الرحمه في رمضان م- مش سامع حضرتك معلش شفت الرحمه في رمضان ولا لا اه طبعا الحمد طب وايه لله رايك في شاشه الرحمه
ايه ايه رايك في شاشه الرحمه في آه رمضان لا جميل الله اكبر تبارك الله يعني يعني يعني حسابكم على خير دايما ونحسبه جميعا كده في ميزان حسناتكم ان شاء الله باذن بارك الله الله جزاكم فيك.
الله خيرا طب تسمع اجابه ان شاء الله من شيخنا الكريم ناخد اتصال ايضا من الاستاذ هريدي من القاهره السلام عليكم الو عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا ومرحبا آه كل سنه وانتم طيبين وانت طيب والصحه والسلامه اتفضل انا حضرتك آه اسمي هريدي بنداري و- وصديق للشيخ هاني حلمي آه الشيخ هاني حلمي خلانا نمشي وعلمنا حاجات في قناه الرحمه كتيره قوي قوي قوي قوي الله قوي يحفظك.
قوي كمان الله يعني.
يحفظك جزاكم بقول الله الله خير يبارك لك والله يبارك لقناه الرحمه يا رب جزاكم كل الله.
سنه وانت طيب يا شيخ هاني وانت بصحة وسلامة جزاكم الله خيرا الله يخليك انت علمتنا حاجات كتير قوي وتعلمنا منك آه، ديننا صح ازاي في برنامج احب ربي ربنا يحفظك ربنا يحفظك آه، مش عارف اقول لك ايه والله بس فرحان قوي قوي يعني ان إن- جزاكم الله خيرا يا اخوان الاستاذ هريد جزاك على هذا الله عنك الاتصال الخير. جزاك بارك الله الله عنك فيك الخير.
ناخذ هذا الاتصال ايضا من الاستاذ عبد الرحمن من العراق السلام عليكم
اخي حياكم سلام.
الله السلام عليكم أخي وعليكم عمر.
السلام بارك ورحمه الله فيك وبركاته اهلا وفي ومرحبا ضيفك. أنا سؤ- أنا سؤالي لك ولضيفي اتفضل يا ما حبيبي يحدث بعد رمضان يتكرر في كل عام أين المشكلة وأين الحل
نعم تمام طيب
خير انت اتصلت طيب جزاكم الله خير طيب هي ال- اللي كانت بتقول الاخت هيصب في, في الكلام عندنا في مفهوم انا عايز اقوله بسرعه آه، احنا بنقول في حاجه اسمها الطاقه الايمانيه مم.
انا كنت بقول للاخوه في الاعتكاف سبحان الملك ان ربنا سبحانه وتعالى يعني قدر انه تبقى لولا- ليله زوجيه وليله آه، وتريه ال- م- تيجي في الليله الوتريه بتستقصي كل جهدك تيجي في الليله الزوجيه لا تستطيع سبحان الله.
طاقتك لا تستطيع مم.
هو نفس فكره رمضان ليه ربنا ما خلاش رمضان شهر وشهر ليه ما خلاش رمضان ست شهور وست شهور ليه ما خلاش رمضان يبقى اكثر من شهر طاقتك الايمانيه ما تستوعبش ده انت كبشر ما تقدرش تستوعب ان انت تبقى على الطاعه اللي انت بتستقصي فيها جهدك بالطريقه دي طول الوقت انما يطلب منك على قدر الرحمات اللي بتنزل على على قدر الجهد فهو دلوقتي ال- الزمان ما بقاش زي- نفس الزمان فاذا كنا مطالبين ان احنا نختم قد كده في رمضان ون- ونصلي قد كده من الاوقات ونعمل كذا انت مش مطالب دلوقتي في هذا الوقت بانك تستقصي كل الجهد ده بس على قدر الرحمه دي على قدر عملك يعني لو انا هامرك وانت قاعد في اعتكاف مثلا وما بتعملش حاجه خالص هامرك ان انت تقرا 10 اجزاء مثلا على اقل ما يكون هاجي هنا آه، ممكن اطالبك بجزء يعني قرآن.
احنا يا شيخنا الكريم على هنغير على, على الاقل ننتظم يعني انا مثلا لو ليا ورد في رمضان كان خمس اجزاء ايه المانع ان يكون جزء واحد بعد رمضان هو لابد ده وز- إيه ان نعم.
ان الوضع خ- إن إيه بان ان انت تقدر تعمل كذا وكذا والمثبطات دي كلها من فعل الشيطان من تزيين النفس زي ما و- قلت وايضا في القيام لو كنت بصلي 11 ايه المانع حتى اصلي ركعتين اربعه في غير فقط.
رمضان نعم ف- يبقى انت كنت تقدر تعمل ده تمام.
ربنا و- اراك ان انت كل اللي انت محتاجه ان انت محتاج ان انت تستعين به سبحانه وتعالى وتصدق في اللجء ليه يفتح لك هذا الباب هو دي قصه الست حاجات اللي بنقولها مم.
واحد الثبات في الامر اتنين العزيمة على الرشد عارف اللي هو المعنى الاخت برضو كانت بتقول ايه اللي هي بت... الواحد بيركن الى نفسه وبيركن الى تزيين الشيطان ليه فتلاقيه بيقول مش قادر خلاص يعني تلاقي اغلب الناس بعد رمضان على طول يقول لك يعني جبنا اخرنا مم.
فخلاص بقى نقعد كده ايه شويه في الريست يعني تمام والمسألة مش كده انت محتاج ان انت تستمد عزيمة عزيمة على سبيل الرشاد هو ده يا رب مدني بالهمة مدني بالقوة بالحول ان انا اكمل كما كنت حتى ترضى عني فده رقم اتنين العزيمة على الرشد طول الوقت تلاقيه بيقول انا نفسي دلوقتي بعد ما انتهى رمضان انا بقى حسيت بحلاوه القران انا بقيت واقف في الصلاه مش فاهم ايات ومش عارف ايه اللي بيتقال عليا ده انا عايز افهم فبدا يقول والله السنه دي هتبقى سنه فهم عن الله سبحانه وتعالى في القران انا الايات اللي حافظها كنت ببقى مركز فيها قوي انا عايز دلوقتي احفظ اكتر فان شاء الله انا حافظ جزئين ثلاثه السنه دي ما ما يعديش عليا الوقت ده الى رمضان القادم الا واكون باذن الله حافظ 10 اجزاء مثلا تمام.
هو ده العزيمه على الرشد رقم ثلاثة احنا قلنا رمضان الرحمه الرحمه واحنا في الرحمه الرحمه هي وقود الايمان البنزين اللي بيحركك ايه بص كانت بتحصل كده وكتير قوي انت تحسها تمسك المصحف وتبتدي تقرا فيه وانت الرحمات نازله تلاقي نفسك ناوي تقرا جزء بقوا اتنين تلاته وما شاء الله الدنيا ماشيه تقف في الصلاه تقول انا هروح اصلي بس يا دوبك بما يتيسر تلاقي نفسك عندك نشاط الامور نازلة. يحصل العكس الرحمه مسحوبه تلاقي انت واقف تجيب في قلبك مش عارف تعمل كذا مش عارف نعم.
ليه هي دي موجبات الرحمه الرحمه بتنزل بتتحرك الرحمه ما نزلتش انت ما فيش يبقى ال- العمل بعد كده تنسبه لنفسك بعد كده تقول انا ختمت خمس ختمات وعشر ختمات بفضل وفعلا- الله.
يبقى دي من رحمه ربنا سبحانه نعم.
وتعالى اذا هو بيقول لك ايه اسال ربنا انه يوفقك لموجب من موجبات الرحمه يعني مثلا ايه ربنا يقول لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون لو انا مثلا ربنا الهمني استغفار استغفار ده يتنزل به الرحمه اتحرك يلهمني ان انا مش عارف كده انا عايز اقرا شويه قران فاقرا ايتين ثلاثه وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه يبقى في رحمه تلاقي القران جاب صلاه والصلاه جابت طلب علم وطلب علم جاب دعوه والامور مشيت رقم ثلاثه احنا محتاجين نسال الله عز وجل موجبات الرحمه علشان نوفق رقم أربعة رمضان برضو كان إيه رمضان شهر المغفرة غفر له ما تقدم من ذنبه اللي يصوم اللي يقوم اللي يشهد ليلة القدر يقوم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال في الرابعة وعزائم مغفرتك أصل هو إيه اللي كان بيقطعك هو إيه اللي كان بيخليك ما تكملش اللي يخليك ما تكملش ذنب وانا ماشي كده اتكعبلت في ذنب فحرمت بسببه الرزق حرمت بسببه ان ربنا سبحانه وتعالى يتنزل عليا بالرحمات فجيت دلوقتي قال له ايه انت ما بتقيمش الليل ليه قال له انا بقالي في فتره طويله جدا ما بقيمش قال كبلتك معاصيك سفيان كبلك ذنب ذنب انت ما التفتش اليه كلمه فارغه نظره مش عارف ايه ايه ايه عشان كده بقول عزائم المغفره عشان اعرف استقيم ناخذ اتصال ونرجع ناخد تاني نكمل.
معنا ابو عمار من القاهره حيا الله ابو عمار السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا اهلا ومرحبا ازيك يا عمر بخير حال الحمد لله اتفضل كيف حالك؟
تمام والله الحمد كل عام وانت لله بخير وانت بخير وصحه وسلام حابة اشوف نهاني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله حياك الله الله يحفظك جزاك الله خيرا واياك يعني أنا ح... آه، كنت أحب وبشوق لأن هناك آه، ثلاثة من الشباب ذهبوا يسأل برنامج يحبك ربي اللهم لك الحمد فيعني جزاك الله خيرا على هذا البرنامج المتميز الله يحفظك وأحب أهنيكم على عيد الفطر المبارك وجزاك الله خير السلام عليكم احسن الله اليك ناخذ اتصال ايضا من صلى الله عليه الاخت سناء من بني سويف استاذه سناء ايه معانا ولا راح استاذه سناء السلام استاذه سناء السلام عليكم السلام
السلام عليكم عليكم وعليكم السلام والله يا سناء شكلك صغيره على كلمه استاذه ممكن اسال سؤال؟
اتفضلي اتفضلي معاكي
امه ما بترضاش تصلي
مين ما رضاش يصلي بقولها تصلي مش بترضى تصلي اللي هي مين دي هو اللي مش يعني
لا تاني ركزي معايا يا سناء مين ما رضاش يصلي قولي بطرين انت أمي.
سامحه امك امك ما رضاش تصلي بترضاش امها طيب تمام امم وانت بتقولي لها صلي مش كده والنبي الثاني وليه طيب وصل سؤالها ماشي يا بطريف ماشي يا شيخنا اتفضل آه احنا كده خدنا اربع حاجات اه الثبات في الأمر العزيمة على الرشد موجبات الرحمة عزاء المغفرة رقم خمسة أسألك قلبا سليما مم.
شوف سل الله معي الآن أنه يبلغنا اللحظة دي ثم تكون حسن الخاتمة الله إلا من أتى الله بقلب سليم نعم إذ جاء ربه بقلب سليم لو ربنا رزقنا قلب سليم سلم بقى من الآفات ولا في دنيا ولا في مشاكل ولا في رياء ولا في عجب ولا حاجة نسأل الله أسألك يسلم قلب قلوبنا.
سليم. لو سلم القلب خلاص نعم وعلامة السلامة دي جت في رقم ستة وهنا هندي وصفة الاستقامة مم.
قال ولسانا صادقا شوف عايز تستقيم خلينا بقى نتكلم ناس كلام عملي ادي اول حاجه قلناها لهم الاستعانه مم.
وبالست حاجات دول شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم ايمان العبد انت عايز تكمل بعد رمضان تمام.
انت عايز تبقى البدايه المحرقه مم.
قال لا يستقيم مش هتقدر تكمل الا بايه حتى يستقيم قلبه ادي القلب السليم مم.
حتى يستقيم قلبه طب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هيستقيم قلبي ازاي قال المفتاح لسانك ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه عايز وصفة عملية تمام عن اللغو معرضون ده رقم واحد خفف كلامك مم.
شوية خليك أكثر صمتا من صمت نجا حاول ت- تراقب كده تل- تعال نعمل دورة تعال نعمل حملة نعملها ونسميها بداية الاستقامة أو أي مكان بداية الاستقامة فين؟ هنا مم.
تعال نفكر ونعمل دلوقتي استبيان نقول للناس كلهم عارفين يعني إيه لغو أنا متأكد إن احنا هنختلف الكلمة دي لغو ولا لأ حاجة من الحاجات اللي وقفت عليها و- وتعجبت لها جدا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الثاني والعشرين من مجموع الفتاوى شيخ الإسلام بيقول إن مفتتح سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بيقول إن ربنا ختم الآيات قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس بيقول ولا يرثون الفردوس إلا بفعل الواجبات تتصور إن الخشوع في الصلاة واجب يعني اللي ما يخشعش في الصلاة يأثم مم.
تتصور ان اللي ما يعرضش عن اللغو انه يأثم احنا مش فاهمينها كده احنا فاهمين ايه انا بقول كلمة الكلمة دي لو ما قلتهاش مش مشكلة بيقول لا يرثون الفردوس الا بفعل الواجبات فمن فعل الواجبات ان تسكت اذا نحن بحاجه ان نستحضر هذه المعاني انه ما يبقاش عندنا يبقى لازم تاخد بالك قوي راقب آه، على لسانك جدا تمام هو دي وصفة الاستقامة واحد ان احنا بعد الست حاجات يبقى استقامة اللسان مم.
رقم اتنين ربنا سمى نفسه القيوم عارف القيوم دي هي المادة نفسها لما تيجي تشوفها كده في المعجم هتلاقيها القاف والواو والميم هي نفس مادة الاستقامة فالعلماء يقول لك ايه لذ بالحي القيوم يحيي قلبك الحي مم.
ويقيمك على ضربه القيوم الذي به قيام كل شيء أنا عايز الناس تستغفر فتقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عشان يحيي لنا قلوبنا ويقيمنا على ضربه أنا عايز الناس تقول يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أهي المعاني كلها أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دي وصفة استقامة عايز أدي كده اتنين رقم ثلاثة عايز تعرف برضو حاجة من الحاجات اللي توقفك قوي في الطريق لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على القيام قال ايه إن ناشئة الليل في أول سورة المزمل هي أشد وطأ وأقوم قيلة عارف أقوم قيلة دي هي الاستقامة مم.
أشد وطأ دي هي معناها الثبات مم.
الاتنين بيتحققوا ثبات واستقامة في إيه؟ في الليل لو أنا بقى ليا ورد من الليل ولو قليل زي ما احنا كنا بنتكلم دلوقتي بنقول أهو، ولو ركعتين تمام.
ركعتين يصليها في جوف الليل هي بيها تصل الاستقامة قلت له دلوقتي أربع حاجات قلت له الست حاجات بتوع اللي خدناها كلها في الاستعانة في حديث شداد بن أوس قلنا محتاجين إن احنا نلوذ بالحي القيوم سبحانه وتعالى قلنا احفظ لسانك ليستقم قلبك فيستقم إيمانك أربعة إن احنا علينا بالركعتين في جوف الليل المظلم فإن نشأة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيل لو عملنا الحاجات دي يبقى بدأنا البداية المحرقة في الطريق إلى الله عز وجل ولا شك أننا هنا سنشعر بحلاوة الطاعة لو لا شك.
بدأنا هذه البداية لو بدأنا بهذه الطريقة يبقى الأمر كذلك نعم لو عايز تتدبر معايا وخلينا بقى احنا بنقول احنا عايزين نفك الاقفال مم.
افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالهم تعال شوف ايه الاستقامه في القران ايه الاستقامه في سوره هود شيبتني هود قالوا علشان ايه الاستقامه مم.
لو آه، الناس تت- آه، تفتح معايا المصحف كده ويجيبوا الايات في اواخر سوره هود فاستقم كما امرت لو عايزين ناخد منها وصفه برضو جنب الوصفات العمليه اللي احنا قايلينها دي وانا بحب اتكلم عملي مم.
آه تعال نشوف الآيات فاستقم كما أمرت قال لي كما أمرت علشان بداية الاستقامة الحقيقية بالامتثال عارف يعني إيه الامتثال يعني حي على الصلاة سمعنا وأطعنا يعني عليك بالحجاب الشرعي سمعنا وأطعنا مفيش بقى اللي هو أصل ظروف آه، بيتي أصل ما لبسي أصل آه، ما عندناش بدأنا عايز نستقيم كما أمرت كن أمرت صادقا مع نفسك يبقى حصدق الله عز وجل وفي نفس الوقت أتوكل عليه حق التوكل وامتثل لأمره تمام ابقى ذليل خاضع اصل الاستقامه م.
قال فاستقم كما امرت بعدها راح قال ايه ومن تاب معك ما قالش ليه ومن معك فاستقم كما امرت ومن معك اشمعنى ومن تاب اصله مش هيوفق للاستقامه الا مجدد التوبه عشان في بعض الناس قالت انا عيطت كتير قوي في رمضان الحمد لله وفي ليله القدر ده انا كنت مكسر الدنيا وحسيت كده بروحانيات وخلاص والحمد لله انا كده بقيت طاهر الناس بتبقى حامله كده انا بشوف الناس كنا في الحرم فتشوف الناس بعد ليله 27 بعد ما يختم او بعد ما تنتهي التهجد كل واحد بقى ايه والدعاء كان شديد والناس كلها قعدت تبكي كده تلاقي بعد كده الناس كلها قاعده بتسلم على بعضها ويقبلوا بعض ويلا بقى على المطار خلصنا المسألة والعلم أننا لا عملت.
نستطيع أن نجزم ليلة القدر في مواعيد ولا جديدة.
نستطيع ان نجزم بالقبول تمام يعني صحيح.
ايش عرفنا ان انا ان انا وفقت ليله القدر وانتهى هو انا عشان عيطت شويه يبقى كده الموضوع انتهى تمام.
ده احنا محتاجين وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون محتاجين نجدد التوبه في كل وقت لان احنا عندنا تقصيرات في حاجات كتير قوي ده انا ضربت الاخوه شويه امثله قلت لهم انت لما بتتوب بتتوب من ايه هتوب من الكلام ومش عارف ايه وكل ذنوب مم.
طب حد مننا تاب من قله الحياء من الله سبحانه حد مننا ق- تاب من قلة خوفه من الله إن, إن ربنا سبحانه وتعالى يقول وإياي فارهبون خافوا مني مم.
وأنا مش خايف يعني أنا جريء بعمل الذنب كده حد مننا خطر على باله المعاني دي يا جماعة محتاجين نجدد التوبة في كل وقت حد مننا تاب من قلة الذكر بأن هو ضيع أوقات كتير قوي ده العلماء بيقولوا علامة المقت مقت ربنا غضبه ضياع الوقت قول لي بقى احنا بنضيع وقت قد ايه فاحنا عندنا حاجات كتير عايزين نتوب منها يعني فالامر الثاني عشان نا- نمشي قال فاستقم كما امرت ومن تاب معك يبقى من تاب دي هناخد منها تجديد التوبه بعدين قال ايه ولا تطغوا قال لي بقى الطغيان تعال شوف كده الايه ان الانسان لا ايه لا يطغى مم.
ليه بقى امتى بيطغى الانسان ان راه استغنى عارف ده اللي هو مين بعد رمضان اللي هو بص على عمله كده فقال لك احلى رمضان في حياتي رمضان السنه دي كسرت في الدنيا ليه يا عم السنه دي كنت بصلي ق- التراويح في ورا الشيخ فلان وده كذا وبعدين كنت اروح اتهجد انا كل يوم كنت بصلي خمس ساعات مم.
ورمضان السنه دي قريت فيه اللي عمري ما قريته ورمضان السنه دي عملت فيه شنط رمضان ك... أنا... الحمد لله احلى رمضان جميل احلى رمضان بس بص على عمله كده وزكاه وربنا بيقول ايه هو اعلم بكم ربنا عارفك مم.
وعارفني إذ أنشأكم من الأرض الطينة دي اللي احنا اتخلقنا منها ربنا عالمها كويس إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا فلا تزكوا أنفسكم نعم هو أعلم بمن اتقى ولا شك أنني لو رأيت نفسي مقصر فهذه دلالة خيرية فيه اه ده لو انا شايف نفسي بعين التقصير ده, نعم.
نعم. ده جميل انما أنا- انا شايف نفسي بان انا بزكي نفسي يعني بقول لا يعني كده حتى على الجانب الآخر يا شيخنا كريم إن رأيت نفسي أن وصلت إلى أعلى درجات النجاح فهذه دلالة- فهذه دلالة الفشل طبعا نعم.
نعم. يعني كونك انت بتبص لنفسك بالتزكيه يبقى مش هتكمل تمام قالوا علامه العجب ايه؟
مم.
ه- خدها قاعده أيوة.
علامه العجب ان يقف عن العمل مم.
يعني عايز تعرف انت معجب ولا لا الناس بتقعد تتكلم في الحته دي كتير شوف كده هتكمل ولا وقفت لو اعجبت بعملك هتقف يعني انا ببص كده اقول انا السنه دي عملت 15 ختمه ده مين انت ختمت قد ايه يا عمر أربعة خمسة وانت كذا انا كده تمام تمام يبقى هقف عن العمل هعمل ليه ما انا عملت خلاص بقى أيوة.
وعملت الريكورد فخلاص مش محتاج مم.
الكلام ده هو دي علامه العجب فانت م- إ- إ- اذا راى عمله يبقى سيحبط عمله بايه بالعجب فقال ايه ولا تطغى ع- الطغيان هنا ايه رؤيه العمل ان راه استغنى راى ايه راى عمله فاستغنى هيعمل ليه وبعدها قال انه بما تعملون بصير رقم أربعة في الوصفة اللي هنا قال المراقبة شايفك مم.
مطلع على اللي في قلبك ولا يرى صورك لا يعني ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إذا دلالات الخيرية فيك شيخنا الكريم أن تستمر على العمل بعد رمضان تستمر عليه بهذه ال... به... ب... بالنفسية دي بالمعاني نعم.
نعم. الإيمانية دي م... م- تراقب الله عز وجل نعم.
في كل شيء إنه بما تعملون بصير ما تاخذ الاتصال ده أنا أخذ السلام السلام عليكم عليكم الأردن يلا السلام عليكم أستاذ أشرف ايوه حي الله أستاذ أشرف السلام عليكم الله يبارك فيك يا استاذنا يا أهلا آه، ومرحبا.
الشيخ هاني الشيخ هاني معايا ولا إيه؟
إيه نعم معاك اتفضل آه، الله يبارك فيك يا اخي انا انا اولا الحمد لله رب العالمين اللي انا حو... اللي انا اتكلمت في قناه الرحمه جزاك الله خير.
وبحاول بقى لي فتره يعني على اساس ده اتصل يعني بصراحه مم.
فانا محتار محتار جدا ب... ب... بمناسبه آه، شغلي وبمناسبه اللي انا انا مت- ملتحي بقالي ممكن بقالي ثلاث شهور و... وشغال حلاق فانا مانيش عارف يعني انا طبعا شغال حلاق وباخد خيط للزباين وكده فالاغلبيه بي... بي... بي... معترضين عن اللحيه دي خالص ف... إيه- فمش عارف اعمل ايه طيب بصراحة.
تسمع الإجابة من شيخنا الكريم إن شاء الله بإذن الله بارك الله طب فيك بقول لحضرتك إيه، يعني في استفسارات تانية ممكن انا اتصل ب- بالشيخ عايز اتكلم من الشيخ محمد حسن طيب.
ضروري حاضر خد رقم الشيخ من الكنترول بارك الله فيك ناخد أيضا اتصال من الأستاذة نهلة من الشرقية السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله حي وبركاته الله الأستاذة نهلة اتفضلي ازيك يا استاذ عمر بخير حال الحمد لله والله وسلم على الشيخ الفاضل اتفضلي الشيخ معك هاني السلام عليكم السلام عليكم بارك الله فيك وزادك الله علما الله يحفظكم آه، جزاكم الله بداية خير أنا أود أن أقول ها هي الأيام تمر والشهور تجري وراءها تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار وكل يوم يمضي على ابن آدم يقول له بلسان حاله يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة وما أجمل قول من قال ما ندمت ما ندمت على شيء قط ندمي على يوم نقص فيه عمري ولم يزد فيه عملي فلنعلم أن الله تعالى أخفى علينا قيام الساعة لنكون دائما على حذر فيا غافلا عن العمل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل جزاك الله.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وفي النهاية أود أن أقول إن ترك العبادة والغرق في ملذات الدنيا ومغرياتها من سمات الكافرين فالله تعالى يقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن اللهم الخاتمة آمين.
وأن يستعملنا قبل موتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليك بارك الله فيك جزاكم الله خير إذا الدلالات الخيرية يستمر المسلم على العمل بعد رمضان ولا ينظر إلى عمله تمام.
احنا خدنا كم حاجة مم.
قلنا رقم واحد كما أمرت امتثال ومن تاب تجديد توبة ولا تطغوا لا تنظر إلى عملك إنه بما تعملون بصير مراقبة بعدها راح قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار جاب لي هنا بيقول لك قلبك ما يتعلقش بغيره بيقول إن مفتاح الاستقامة تمام التوكل كلمة جميلة للسلف بيقولوا إيه قليل من التوكل عارف يعني أنت لحظة كده ورحت رامي الحمل كله وقلت ولا هينفعني ان انا عندي مهارات معينه ولا اسلوب معين وانا خلاص بقى الموضوع المذيع ده بقت سهله بالنسبه لي أجي في الحلقه من غير تحضير هقول خلاص بدات اركن على مجهودي وعلى خبرتي وعلى اسلوبي فخلاص كده فتلاقي نفسك بدات تركن الى نفسك العلماء بيقولوا قليل من التوكل وفي لحظه بقى انت جاي مش محضر ومش عامل اي حاجه وداخل تقول يا رب استرنا يا رب الحلقه تعدي نعم.
هي هي كده بالظبط فتخش بشيء من التوكل يقولوا قليل من التوكل يذهب الشرك كله تلاقي اللحظه دي ولا ح... مش هتفكر في اي حاجه ولا هتفكر في امكانيات ولا بتاع هتقول يا رب استرني يا رب انا بقول احسن خطبه الواحد بيعملها ولا احسن درس اللي هو رايح رايح بكمال الافتقار تلاقي ربنا الهمه والمعاني جت وهو ده معنى التوكل يمكن نفتكر كلام شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب لما عمل شروط لماذا لا تصلي نعم فبقول إن هو كان رايح ماشي في الطريق وبولا مش عارف هيتكلم في ايه يا رب هيتكلم فيها هروح اعمل ايه بالظبط و- والفكره جت في ال- في العربيه السيارة و- وسبحان الله كان و- من انجح الشرايط اللي عملها الشيخ هو كده نعم.
لح... قليل من التوكل يذهب الشرك كله تمام.
فهو بيقول ولا تركنه اوعى تركن بقلبك على غيره مم.
لو ركنت على غيره هياكلك له فلو وكلك ليه هتقع لانك هتلاقي نفسك حته عن الطريق فمش هتستقيم تمام.
فعشان كده قال ولا تركنه ناخد من ولا تركنه الى الذين ظلموا ايه تمام التوكل يبقى رقم خمسة التوكل بعدها في الايات راح قال واقم الصلاه طرفي النهار دي اللي هي ايه اصلاح الفريضه يعني احنا بنحط الاساسيات اهو يبقى انت عندك ثوابت ومتغيرات في سوره محمد معنى عجيب جدا ربنا يقول لك ايه والله يعلم متقلبكم مثواه ومثواكم مثواكم اللي هو الثبات مم.
وم- ومتقلبكم الأماكن اللي انتوا بتتقلبوا فيها كأنه بيقول ربنا يعلم الثوابت والمتغيرات في حياتك في ثوابت اللي هي فرائض في حياتك ما ينفعش انها تتهز عايز تعرف انت كم من عشرة عند ربنا شوف الثوابت عندك قد ايه في واحد عنده الثابت مش الفرائض بس عنده 12 ركعه ك- في كل يوم دي ده ثابت ما ينفعش ما يتعملش الركعتين في الليل دول ثابت الصيام الاثنين والخميس دول ثابت الاذكار الصباح والمساء دول ثابت فكل ما ثوابته بتزيد كل ما هو بيزيد هو ده وفي واحد الامور دي كلها عنده متغيرات رمضان يشتغل كويس بيجي بعد كده ي- يعمل شويه يمشي على سطر ويسيب سطر مم.
فبيقول اقم الصلاه طرفي النهار طرفي النهار يبقى اول شيء ان انا علي اصلاح الفرائض عشان ابلغ بعدين راح قال وزلفا قربه وزلفا من الليل مم.
يبقى تقرب وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه يبقى تحبب في رقم سبعة دي الزلفا من الليل تحبب لل- للودود سبحانه وتعالى بمناجاة في السحر نجاتك في مناجاتك نجيناهم بسحر نجيناهم اشمعنى نجوا في السحر اصل هو محل ال- النجاة مم.
فانت بتناجي انت متضرع انت خالي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه زلفا من الليل بعدين راح قال ان الحسنات يذهبن السيئات بيقول لك ابني رصيد رمضان كان كده بنك الحسنات في رمضان بتبني رصيد كبير شوفوا الكلمه جميله بتاعت ابن الجوزي بيقول لك ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اذا بلغ الماء قلتين القلتين دول مش هم قلتين يعني مم.
احنا بنشرب فيهم القلتين دول يعني قد كده حمام السباحه يعني مم.
او قد خزان ميه لما الميه تبقى كتير قوي كده بعدين نزلت فيها نقطه نجاسه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فلو أنت عندك رصيد عند ربنا مش هتبان الهفوات بتاعتك لأنك باني رصيد م.
يقول ابن الجوزي بقى يقول انظر إلى موسى آه، يمسك آه، لحية هارون النبي ويجره إليه ويلقي بالألواح الآيات الآيات كأنها القرآن في حقه يعني يروح ماسك بتاعه من شدة غضبه يلقيها والحاجات دي كلها فيها تجاوزات ويأتيه ملك الموت فيفقع عينه و- وربه قرير العين له يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يعاقبه هكذا يقول ليه لأنه وقف لله موقف لم يقفه أحد من العالمين وقفه أمام فرعون الذي ادعى الألوهية فقال أنا رب العالمين فلما ادعى هذا أنا ربكم الأعلى ادعى ده ويقف قدامه سيدنا موسى قدام الجبروت ده كله ويقف ي- يلقي كلمة التوحيد قدامه وقف موقف واحد فعمل الايه عمل بنك الحسنات الكبير قوي ده فبالتالي بعد كده اي شيء يغفر يغفر له زي قصة حاطب بن أبي بلتع نفس الحكاية لأنه شهد بدر فبعد ذلك لما تقط يصدر منه شيء يتأول فيه ويبقى خلاف الأولى و يغفر له هو ده إن الحسنات يذهبن السيئات يا جماعة كل واحد منكم ابن رصيد عشان كلنا هنغلط وكلنا مش معصومين كلنا خطائين لكن خطأ يجيبك الأرض تاني وخطأ يتجاوز عنه أصل أنت باني رصيد إن الحسنات يذهبن السيئات وبعد كده قال في آخر الآية واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فرقم تسعة دوام الصبر إن النصر مع الصبر انت مش هتاخد السكه كده انت محتاج صبر واستبار صابروا واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله عشان نوصل ليه الهدف ده فمحتاجين دايما نصبر على الطاعه نصبر عن المعصيه يبقى دايما اذا جاء البلاء نتلقاه بالصبر والرضا نوصل للغايه ان النصر مع الصبر ان الله لا يضيع اجر المحسنين يبقى محتاج الاحسان والاحسان في معناه حاجتين الاول الاتقان انت محتاج تجود يعني انا كنت بصلي ركعتين يجي يقول لك يعني هعمل ايه انت بتقول لي كل يوم لازم تبقى في زياده طب ما انا البرنامج خلاص مت- متقفل يعني انا من الساعه دي للساعه دي بقرا ومن الساعه دي للساعه دي بنزل شغلي ومن الساعه دي هعمل ايه لا ما هو انت امبارح صليت الصلاه ب 50% خشوع يا لو بقوا 55 في بكره يا لو بقوا 60 يا لو يعني بتزيد عايزين امر تدريجيه مش لازم اقول لك 50 لا عايزها بكره 100% لا لا طبعا تمام.
امشي كده متدرج يبقى انت بتزيد في الاحسان وكده في كل العبادات يعني وفي كل سائر احوالك وفي شغلك وفي كل تمام.
حاجه انت متلبس بيها مم.
يبقى ده الاحسان على على المعنى اللغوي اللي هو الاحسان بمعنى الاتقان على المعنى الشرعي ان تعبد الله كانك تراه.
تراه لو مشيت بالخطوات دي انا هقولها كده بسرعه عشان الناس تبقى اللي بيكتب معايا تمام.
امتثال تجديد التوبه آه، عدم الالتفات للعمل اللي هي ولا تطغوا المراقبه التوكل اصلاح الفرائض ال- الت- التقرب للودود في الليل زياده الرصيد الصبر توصل الى اخر رقم عشرة الاحسان تلاقي نفسك بدات تحس في كل تحركاتك ان ربنا قريب منك فتعبد الله كأنك تراه يعني وانت جاي دلوقتي تهجم الشباب اللي كان قبل رمضان وطبعا لا نظن بهم ان كنا رمضان يكون كان فيه المخالفات دي انه كان بيخش على النت ويخش على مواقع سيئة او كان نفسه بتضعف قدام شهوات النساء او او فجي يكون من رمضان شيء من التقوى فبدأ دلوقتي عايز اخش دلوقتي على اليوتيوب واعمل مش عارف الاقي حاجة من جوايا بتقول لي اتق الله إن الله نظر إليك يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى بقى لقى حاجة جواه بتقول له إن الله ناظر إليك إن الله مطلع عليك فيجي يعمل فيقول لك استغفر الله اتعلم اتعلم الدرس الدرس الإحسان اهو فعبد الله كأنه يراه حس إن دلوقتي ربنا مطلع عليه وشايفه وحاسس إن هو قريب منه جدا ففي اللحظة دي بقى خلاص انفك عن كل ال- الأمور دي وبدأ يراعي نظر الله عز وجل فتعلم الإحسان فعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن مستشعر للمعنى ده فعلى الأقل ي- يرجع لمقام المراقبة إن هو إيه إن الله بما تعملون بصير طب واللي عدى عليه رمضان يا شيخنا الكريم عدى عليه وهو غافل تماما عن العبادة هل ما زال الطريق مفتوح؟
الطريق مفتوح إلى آه، لحظة الغرغرة نعم.
الطريق طريق التوبة دائما قد يكون الإنسان أسوأ ما يكون ويعد من شياطين الإنس ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار تشوفه تقول عن النار حاطف تمام يعني ما فيش كل حاجة اللي مدمن اللي مش عارف بيعمل كذا كل الذنوب بيعملها يقول لك ما تركت من حاجة ولا الراجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم كده أنا ما سبتش في الذنوب حاجة من حاجة ولا داج كل اللي يخطر على بالك عملته بعد كده تظن إن أنا هيبقى ليا توبة قال تفعل تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال تفعل الخيرات وتن- وتترك المنكرات فيبدل الله السيئات حسنات هو الذي يقبل التوبة عن عبادي ناخذ اتصال من محمد طيب.
السلام عليكم حيا الله أم محمد ايوه السلام عليكم وعليكم السلام يا ورحمه أهلا الله ومرحبا.
وبركاته تفضلي جزاكم الله خيرا وإياك بارك مثلا.
الله فيكم وربنا يتقبل منا ومنكم صالح آمين.
الاعمال آمين. اللهم آمين.
اللهم امين آه، اسال الشيخ بس اتفضلي آه، اتفضلي بالنسبه ل... ل- انا ست عندي آه، 58 سنه ربنا يبارك في آه، عمرك كنت بعتكف نعم إن شاء آه، الله.
ف- ليا ابني كان طالب علم زمان وترك طلب العلم مم.
و- فبيقول لي انت مالكيش اعتكاف وان لا هي سنه ولا فرض ولا اي حاجه آه، عليكي يعني تمام فهل الكلام ده صحيح تسمع من الشيخ إن شاء الله آه، آه، يعني السيده عائشه انا عرفت ان السيده عائشه عملته عملت نعم.
آه، اعتكفت فهل الكلام ده كلامه صحيح وانا مخطئه في اني كنت بعتكف
تمام جزاكم الله خيرا إن شاء الله تسمع إجابة من شيخنا الكريم ناخذ أيضا الأخت سميرة من الجيزة السلام عليكم السلام عليكم وعليكم وعليكم السلام مرحبا ورحمة اتفضلي آه، شيخنا الغالي شيخاني الله آه، لسه يحفظك مكلمه حضرتك من شويه بس آه، ليا طلب صغير جدا عند حضرتك حالا دلوقتي اه اتفضل آه، انا والدتي حالا قاعده قدام حضرتك بتسمعك على الهوا نعم فانا كنت عايزه من حضرتك كلمه صغيره ليها في موضوع معين هي مش قابلاه مننا فبالله عليك ان شاء الله باذن الله تقبله من حضرتك ان شاء الله اتفضلي جزاك الله خيرا آه، احنا والدتي بسم الله ما شاء الله تبارك الله هي بتعمل خير كتير جدا يعني ما شاء الله عليها ربنا سبحانه وتعالى ملهمه لعمل الخير ربنا يبارك فيك وبسم الله ما شاء الله بتدي كتير بس مشكلتها انها لما تزعل مع حد بينها وبين نفسها كده او معانا تقول عملت فيه وما تمرش عملت فيه ومش عارفه ايه فلما نيجي نقول لها طب احتسبي لله واعملي ومش عارفه ايه تقول طب هي بص ان احنا في الدنيا طب ما انا بعمل وما بلاقيش الخير ده ماشي آه، تاني تمام.
حاجه كمان هكلم حضرتك عليها هي زعلانه مع مع زوج اختي يعني متضايقه جدا منه وفي زعل بينهم مم.
فطالبه مننا ان هي بعد وفاتها تقول لا ده ما يدخلش البيت عليكم ولا يجي يقف في عزايا ولا فبالله عليك احنا عايزين كلمه من حضرتك وهي طيب، بتسمعك حاضر.
كتير يعني الله جزاك الله المستعان.
خيرا شيخنا الفاضل الله يحفظك نعجل لها بالكلمة نعجل لها نعجل ولا في معاك.
عندها؟ الله المستعان. علشان أمنا الحبيبة هذه أنا أسأل الله تعالى أن يبارك في عمرها وأن آه، يزيدها في أعمال الخير التي تقوم بها وأقول لها إحنا كنا في في الليالي الوترية بنقول إيه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إحنا محتاجين إن يبقى المعنى ده جوانا اعفو يعفو عنك عايزين نبلغ الدرجات دي عند ربنا سبحانه وتعالى عايزين يك- نكون كتبنا بفضل الله عز وجل من أهل العفو عند الله سبحانه وتعالى فاعفو يعفو عنك علشان منزلة العفو دي هتبلغك الدرجات عند ربنا سبحانه وتعالى يعني أنا لو إن ربنا سبحانه وتعالى خيرك دلوقتي ما بين إنه خصومة آه، زوج بنتك أو ال- أي حد بيضايقك ما بين إن أنت تعفو عني وتعفو عنه وتبلغي الفردوس مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة او ان انت تقولي هم في حالهم واحنا في حالنا و- ويعني انا مش قادره على المقام ده يعني احتسبي عند الله عز وجل هذا الأجر لعل الله عز وجل يكتب لك أفضل من كل أعمالك بالدرجة دي أحيانا احنا بنبقى فاهمين معاني الأعمال غلط يعني بنفهم إن الصلوات أو إنه أعمال الخير أو أعمال البر ممكن تكون أعلى منزلة من خلق معين لا والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل شيء في الميزان خلق حسن واحنا عايزين يا شيخنا الكريم اولياء الامور هم الذين يساعدون على توطيد العلاقات بين الاسر وصد ارحام وكذا هو ان شاء الله يكون كذلك وانا اثق ان هي ان شاء الله دلوقتي ربما انها تاخد القرار الان لله سبحانه وتعالى وتقول والله انا ادخرت العمل العمل ده على على ما في قلبي ادخرته ليوم القيامه كلنا اصحاب ذنوب فانا هعفو عشان ربنا يعفو عني ان شاء الله ثم تعمل خاطر الشيخ هاني انا واعجلها بالسؤال الله طيب يستر.
ناخد الاستاذه منى من القليوبيه السلام عليكم استاذه منى
الو السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا ومرحبا عارف- الو اتفضلي معاكي اتفضلي ايوه انا لو سمحت ممكن اكلم الشيخ خالد ايوه الشيخ اسمعك اتفضلي أي- ايوه ازي- ازيك يا شيخ خالد الحمد لله بخير
ازي حضرتك الحمد لله بخير انا لو سمحت عايزه اسال حضرتك آه، على الالتزام في الصلاه الالتزام في الصلاه حاضر
طيب بارك الله فيك إيه، شيخنا الكريم احنا نرد على الاسئله عشان احنا ما عادش اه معانا فيش حلقة.
وقت احنا كده تقريبا ح- يعني حطينا ب- يعني بشكل عام تمام. الوصفه ب- بدايه ال- البدايه المحرقه النقاط اللي احنا تكلمنا عليها ان شاء الله تمام جزاكم الله خيرا ناخد اول سؤال من اخونا الفاضل اللي اتصل ب- اللي هو الاخ الحلاق اللي كان بيتكلم عن موضوع حلق اللحيه وانه ما زال شوف.
مسلم في العمل الان احنا محتاجين آه، م- من مقامات الايمان المفروض تبقى ت- حصلناها من رمضان مقام اليقين هو من ترك شيئا لله يعوضه الله خيرا منه ولو انا عندي يقين بان الله طيب لا يقبل الا طيبه وتعاملت مع ربنا سبحانه وتعالى بالمعنى ده يثق يثق ان ربنا هو الرزاق ذو القوه المتين فلو آه، ترك هذا الامر لله سبحانه وتعالى وبقى بالنفسيه دي الامر انتهى لكن انا بحاجه الى يقين هي مساله محتاجه م- تتلخص في الكلمه دي فبالتالي لا يجوز بطبيعه الحال حلق اللحى لا يجوز ان هو يعمل الفتله دي وهو بيقول في بتاعه يعملها لا يجوز هذا اما هيقع في في نمص اما هيقع في حلق يعني شيخنا كمان بتنصحه انه يترك المهنه تماما يترك ال ال هذه حتى الامور يبتعد عن هذه الفتنه يعني اه اذا نعم.
نعم.
كان ي- على الاقل ي- يت- يترك هذه الامور يبقى حلقه الشعر فقط ويشترط ده نعم.
لو لم يوفق لذلك يبقى هو عليه ان هو آه يعني احنا ممكن ننصحه شيخنا الكريم انه يستمر في حلاقه الشعر فقط ويبحث عن عمل اخر حتى ي...
آه، نسأل حتى عندما يجد الله العمل تعالى يترك أن عمله يكون تماما كذلك.
طيب شيخنا كريم ايضا سؤال للاخت ام محمد من القاهره بتقول اعتكاف المراه ابنها بيلومها على الاعتكاف وان هذا هو بس هو فكره ان هي ان قال لها لا فرض ولا سنه دي يعني آه.
بتاع يعني هو فيها نوع من التجوز تمام.
لانه اقل ما فيها هي بالنسبه لها تقع في آه، محل السنه لانه آه، آه، اعتكاف المراه جائز والعلماء آه، آه، جوزوا ذلك مع ما من احد قال ب- بكراهه او حرمه آه، اعتكاف النساء لكن هم بيحطوا لها اعتبارات ان هي تبقى متحفظه آه، انها تبقى آه، ما يترتبش عليها اي خلل لان مش وظيفه المراه الاساس هي بتقول انها سنت آه، كبيره في السن وانه الامر ده ما كانش فيها فلا باس بما صنعت آه، وان شاء الله تؤجر على هذا الامر جزاكم الله خير ناخد اتصال من الاستاذ زياد من البحيره السلام عليكم مم. قطع الاتصال طيب شيخنا كريم ال- اختنا سمير من الجيزه كانت سالت في بدايه سؤالها بتقول ان امهم دايما لما بتزعل بتمن عليهم تقريبا يعني انا عملت وانتم ما بتمرش فيكم مثلا وكلام من ده فتقول لها ايه؟
هو احنا قلنا امنا الحبيبه يعني آه، احنا محتاجين انه آه، لا نرى ه- يعني لا نرى اعمالنا هكذا وما نبقاش طول الوقت آه، آه، يمنون عليك يعني.
دي مشكله شيخنا دلوقتي بقى مع اولياء الامور اولياء الامور الكبار في السن بالذات يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بألا نبطل الأعمال لا تبطلوا أعمالكم بالمن والأذى فعلشان العمل إن شاء الله يقبل عند الله عز وجل ويبقى كذا فنحتسب و- واللي يعملوه يعملوه وأجرك عند ربنا سبحانه وتعالى ف يعني مش عايزين نبقى دايما عندنا هذا الإحساس يعني مش هيجيب نتيجه المن لا طبعا هو مش هيبقى حاجة طيب ناخد برضه ايضا سؤال الاستاذه منى كانت بتتكلم عن الالتزام في الصلاه نعم كيف تلتزم هي بالصلاة أول حاجة أنا أنصحها بأنها الأول زي ما في أي حاجة آه، الاستعانة وصدق التوكل بالله سبحانه وتعالى الاستعانة دي أنا عايزك تدعي ربنا سبحانه وتعالى كثيرا أن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك من أهل إقام الصلاة رب اجعلني من مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وتلح على الله عز وجل في الدعاء هذا أمر لا ينبغي تجاوزه لمسألة الالتزام في بقى رقم اثنين اي حاجة عشان اعرف اكمل لازم يبقى فيه استمرارية عشان يحصل استقرار انا محتاج صحبة انا محتاج حد يبقى جنبي دايما بينبهني ولو في الفترات الاولى عشان ابتدي ايه الاخبار ويبقى في واحده بتصل عليها كل شويه والنهارده عاملين ايه وما شابه نكمل في الاتصال ده الاول طيب معانا استاذ احمد بن شويف السلام عليكم استاذ احمد
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا عم الشيخ الحمد لله بخير
اسالك الدعاء واشهد الله ان حبك في الله ربنا يحبك احبك الذي احببتني فيه ومن اجله
والله يا الله يا عم الشيخ انا حاليا دلوقتي يعني بدات ان انا نويت ان انا احفظ القران ما شاء الله بس يعني انا لاقي صعوبه جامده جدا يعني اثناء الحفظ والنسيان وحفظ الكلمات انا مش عارف الحل في ده يعني بحفظ القران وقدر المستطاع يعني الحمد لله يعني بدات يعني الحمد لله حاضر طيب اعمل ايه في النقطه دي؟ النقطه الثانيه يعني سيادتك انا ممكن احفظ يعني ايه اقرا القران واني في مصر مواصلات مش لازم اقعد وانا متوضي نعم حاضر يعني مشوار يعني هل شرط يعني لازم يكون في وضوء؟ يعني طاهر طيب يعني ماشي.
الحمد لله لكن مثلا ممكن في طرق مواصلات او في الشغل بتاعي او كده او وقت فراغ يعني تقرا ولا مس المصحف؟
انا طبعا بمتهن مهنه يعني
استاذ احمد يعني حضرتك بتقول تقرا يعني عشان بس نفرق له ما بين ان هو يقرا القران حالا نشرح على ال- على الامرين طيب طيب شنو هنكون نكمل بنتكلم على الصح الالتزام يبقى رقم واحد احنا محتاجين صدق التوكل والتضرع لله سبحانه وتعالى عشان ربنا سبحانه وتعالى يمدنا بالحول والقوه محتاجين آه، رفقه خير انها تعني لان ده من اهم الاشياء اللي بتخلي الانسان يستقيم في الطريق الى الله سبحانه وتعالى وجود صاحب خيري صاحب ساحب يسحبني الى طريق الله سبحانه وتعالى الامر الثالث احنا محتاجين حاجات عمليه اللي هو ايه بقى ان انا بظبط آه، مواعيدي بظبط احوالي كلها على الصلوات الصلاه بقت هي المهيمنه على الوقت اللي هو انا عندي ميعاد على امتى بعد الظهر آه، بعد العصر ال- ال- كل حاجه مرتبطه عندي بالصلاه الصلاه طول الوقت هكذا رقم أربعة انا محتاج اصل هو ايه اللي مش هيستنزل الرحمه اللي احنا قلناها الذنب ما هو ايه اللي مش هيخليني اكمل صلاه وان انا هيقطع عني في حاجه هتقطع الرحمه عني فانا محتاج اجدد التوبه فانا اوصيها بكثره الاستغفار وتجديد التوبه اللي يكون ده شافع ل- آه، عند الله سبحانه وتعالى لتلتزم بالصلاه باذن الله نعم، تعالى بارك الله فيك آه، سؤال الاخ اللي بيقول كيف يستطيع يحفظ القران وانه يواجه صعوبه في شوف بعض هو المعاني اول وكذا.
حاجه اول حاجه العلماء بتوع التنميه البشريه دلوقتي والكلام ده بيتكلموا في ايه اول حاجه احساسه ده لازم يشيله مم.
بيسموها الرسائل السلبيه انا مش عارف احفظ مم.
يقول لك ايه انا حاولت ما بعرفش انا كبرت في السن انا آه، اصلا من زمان من ايام المدرسه آه، ما كنتش بحفظ انا ك- انا ملكتي في التفكير هو مبرمج دماغه كده فده اول عمل خاطئ انه الرسائل السلبيه دي انما انت تعمل ايه صدق التوكل اللي كنا لسه بنتكلم عليه دلوقتي انا هركن على ربنا سبحانه وتعالى انا م- لا حول لي ولا قوه فلا حول ولا قوه الا بك يا رب او حب آه، اكثر ذل وانكسار لله سبحانه وتعالى ربنا هيفتح ليه جميل.
يبقى ده اول معنى مهم لازم يعمله رقم اتنين في بقى تدريبات عمليه هو بيعملها انه يبتدي اثناء القراءه نفسها وهو وهو بيحفظ الصفحه اللي هيحددها دي يبتدي اول شيء ما يديش نفسه ورد اكبر من اللازم انا واستشعر النجاح انا هحفظ النهارده يا عم ثلاث ايات الثلاث ايات دول بثلاث درجات في الجنه تمام يعني لو على اعتبار ان درجات الجنه على عدد ايات القران كما تقول عائشه فانا النهارده ثلاث درجات في الجنه مم.
لو حفظت ثلاث ايات بس ثلاث ايات دول اللي هم ما ايسر يعني فابتدي احس كده مش لازم بقى ادي نفسي ورد كبير فانا ما عرفتش احفظ الصفحه انا كده مش كذا وكذا يعني يا شيخنا أنا ممكن احفظ ثلاث ايات بثلاث ايات وبعد ما احفظ كل ثلاث ايات على بعضهم أخليهم ابدا خمسة.
اسمع الصفحه على بعضها مع نفسي آه، عشان- تمام لا ده انا بقول حتى لو طلع من اليوم كله بثلاث ايات وبعد تمام.
كده تاني يوم كده وبعد كده بدا ايه يحس ان ال- الملكه بدات تتكون جميل ه- شيئا فشيئا هتلاقي الفتح ياتي لك تمام تمام شيخنا كريم ايضا كان بيسال عن موضوع مس المصحف وفي- سواء في المواصلات او القراءه في المواصلات شوف هو القراءة هل لا- يشترط الوضوء ولا لا؟
القراءة لا إشكال فيها لا يشترط لها الوضوء على اعتبار ح- على اعتبار إنه القراءة ليس فيها شرط ال- الطهارة إنما ال- الإشكالية في مس المصحف هل مس المصحف آه، يشترط له الطهارة الكاملة العلماء على خ- على خلاف في ذلك وإن كان الأرجح إن هو آه، نعم إن هو لا يمس المصحف إلا أن يكون على طهر لكن تجاوزا وبالذات في في البدايات انا اقول له اقرا اقرا على رخص بعض اهل العلم في ذلك اقرا و- ولغايه ما تضبط هذه المساله اقرا وما- يعني دلوقتي في في رخص من عند تمام.
كلام العلماء عند بعض الملكيه وغيرهم آه، رخصه في ذلك فيقرا ويسترجع محفوظاته ولا اشكال ان شاء الله وقدر المستطاع يحاول ان لا يخرج من البيت اذا كان متوضئا اه بطبيعه المستطاع.
الحال لا يحافظ على الوضوء نعم.
الا مؤمن آه، في النهايه يا شيخنا الكريم تحب تقول ايه؟
في النهاية أقول إحنا محتاجين البداية المحرقة تؤدي إلى النهاية المشرقة إحنا سميناها البداية المحرقة عشان كده القاعدة دي أنت لو دخلت دخلت خلينا بقى زي ما كنا نقول الملين محتاجين نعمل قفزة كده من شوال تكون بداية للتوفيق إن شاء الله والسداد على مدى العام الإيماني ده اللي من شوال لغاية رمضان القادم فمحتاجين بداية محرقة عنوانها وجاهدوا في الله حق جهاده هو اشتباكم عارف اشتباكم دي معناه ايه اشتباكم في فرق هو ده بقى في فرق ما بين اصطفاكم واشتباكم اصطفاكم انه يختار الصفوه تمام اجتباكم يختار بلا استحقاق يعني شاء.
لا يستحق هذا الأمر لكنه يختار بمنه وفضله فقط فهو اجتبانا ادانا بدون أن نستحق هذا الأمر هو سبحانه وتعالى فعلى قدر النعمة العظيمة دي احنا محتاجين نجاهد في الله حق جهاده بداية محرقة تؤدي إلى نهاية مشرقة نعم شيخنا الكريم في النهاية نود الاستمرار مع فضيلتك ولو عبر الهاتف الله حتى نتواصل بالت... يعني بالتناصح وأيضا يعني نستمع لنصائحك دوما انت حبيبي يا عمر وانت عارف يعني الله المستعان أحسن الله إليك شيخنا الكريم آه، مشاهدينا الكرام في نهاية هذه الحلقة عايز أقول إن برنامج مع الشباب سيبدأ إن شاء الله بعد رمضان زي ما احنا بدأنا من النهاردة كل يوم جمعة لكن الساعة 4 يعني تم تغيير الوقت من الساعة 6 لحد الساعة- رجع لحد الساعة 4 مع التوقيت الجديد وفي نفس الوقت عايزين من الشباب إن هم يساهموا معنا في نشر موعد الحلقة عبر شبكة الإنترنت أيضا عندنا عن طريق موقعنا نموذج كامل للإعلان ممكن ناخدوه- تاخدوه على الموقع وتنشروه على الإنترنت أيضا جميع حلقات برنامج مع الشباب موجودة على الموقع بشكل مستمر وبجودات مختلفة بإذن الله أيضا من الآن أستقبل جميع اقتراحاتكم حول ما نقدمه في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى آه، موقعنا www.moze3.com مذيع dot com أو ممكن البحث عنه عن طريق محرك البحث العالمي جوجل كتابة اسم عمر الحنبلي وإن شاء الله تدخلون إلى الموقع ب- بيسر وسهولة مشاهدينا في نهاية هذه الحلقة لا يسعني لأن أتوجه بخلص الشكر والتقدير لشيخ الحبيب وأخي الأكبر فضيلة الشيخ هاني حلمي جزاكم الله خيرا على قبولكم الدعوة ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن تستمر معنا دائما في وإياك.
برنامج مع الشباب بارك الله فيك شيخنا الكريم جزاكم الله خير آه، في النهاية أيضا مشاهدينا الكرام لا يسعني إلا أن أتوجه لكم أيضا بخلص الشكر والتقدير على حسن مشاهدتكم لنا ومن هنا إلى ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله يوم الجمعة القادمة وقبل هذا التوقيت بساعة لكم مني عمر الحنبلي أطيب التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى أحلى أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة يخشون يوما للحساب نراجع سنة أو سورة بين الكتاب هذا اللقاء أحبتي